باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين افرح معكم ايها الاحباء في هذا الاجتماع الاسبوعي من مدينه دمنهور عاصمه محافظه البحيره وفي مقر ابرشيه البحيره ومطروح والخمس مدن الغربيه وفي احتفالنا جميعا بهذه المناسبات التي تاتي في شهر ديسمبر في كل عام في مناسبه مرور 44 سنه على تاسيس هذه الابرشيه المباركه بسيامه حبيبنا نيافه المطران المحبوب نيافه الانبا بخوميوس مطران لازم تسقفوا 44 مرة مش كده؟ في هذه المناسبة والتي يسميها دائما وحلو هنا الاسم عيد تأسيس الإبرشية فلم تكن هناك إبرشية للبحيرة فيما سبق ولكن كانت أول إبرشية يؤسسها المتنيح نيافة البابا الأنبا شنودة الثالث بهذه السيامة الأسقفية في باكورة سياماته عام 1971 تأسست البحيرة لم يكن فيها كرسي كرسي أسقفي ولكن بأتعاب وبمجهودات وبمحبة وبخدمة نيافة الأنبا بخوميوس امتد العمل وانتشر وزي ما أنا عارف إن النهاردة في ناس من كل الكنايس مش كده برضو من كل البلاد وجم يشاركوا في هذه المناسبة أيضا مرور 25 سنة على ترقية أنبا بخوميوس الأسقف إلى رتبة المطرانية وكان من دواعي فرحتنا أن يتم هذا بيد المتنيح البابا شنودة وفي كاتدرائية القديس أثناس الرسولي في دمنهور كما يتذكر معظمكم في عام 1990 يوم 2 سبتمبر أيضا آه النهاردة 16 اليوم اللي جه فيه سيدنا واتجلس في إبرشية البحيرة سنة 71 16 ديسمبر واحتفلنا أيضا بمناسبة جميلة وإلى منتهى الأعوام عيد ميلاد الأنبا بخوميوس الثمانين ربنا يديله الصحة ده عايزة 80 مرة دي كده ده غير ال 44 دي بتكمل التمانين بس آه هذه مناسبات مفرحة وحبيت ان يكون اجتماع الاجتماع الاسبوعي يوم الاربع يكون هنا آه كتهنئة رمزية باسم الكنيسة كلها لهذه القيمة والقامة صاحب هذه المكانة العالية في الكنيسة والتي نعتبره أحد أعمدة الكنيسة في هذا الجيل المعاصر بنصلي أن ربنا يديله الصحة والعمر الطويل والخدمة المثمرة ربنا يفرحه دايما بأتعابه وبأولاده وببناته وبخدمته الحلوة في وسط الآباء الكهنة في هذه الإبرشية وسط الشمامسة وخرس المطرانية النهاردة ويانا يفرح كل الشعب كل الكنيسة بمحبته وبخدمته وبحكمته ودايما هو في صلواتنا على الدوام الله يعطيه الصحة والعمر الطويل باسم كل الآباء الأسافة الحاضرين باسم الآباء الكهنة باسم الشمامسة باسم كل الخدام بنقدم هدية رمزية تعبيرا عن هذه المحبة
نقدم باسمكم هدية متواضعة سيدنا البابا القديس أثناسيوس الرسولي وهو خليفته والقديس مكاريوس السكندري الذي تم اكتشاف آثاره الدائرية في إبرشية البحيرة ودول قديسين احنا بنعتز بيهم ونقدمهم هدية لسيدنا البابا يصلي من أجلنا ويشفعوا فينا كلنا ربنا يخليك سيدنا إلى منتهى الأعوام إلى منتهى الأعوام
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا ماري لوقا البشير في الاصحاح الاول وهو الجزء الذي يقرا في الاحد الثالث في آه، احد كياك. في عدد 39 فقامت مريم بعد ما جت لها البشارة فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصبات فلما سمعت أليصبات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت أليصبات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب فقالت مريم تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصي لانه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمته رحمة كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت إلى بيتها نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين مع بداية هذا الصوم اخترت أن يكون تأملنا في بعض الفضائل التي نتعلمها من شخصيات أحداث ميلاد وتجسد ربنا يسوع المسيح من اسبوعين اتكلمت عن فضيلة الاتضاع في الحوار ازاي حواراتنا يكون فيها صورة الاتضاع وخدنا مثال حوار امنا العذراء مريم مع الملاك اللي بشر في الاسبوع الماضي تكلمت على فضيلة الالتصاق بالرب وتعلمناها من حنا النبية التي صارت ملاصقة للهيكل تعيش فيه بعد أن ترملت بعد زواج سبع سنين ثم صارت عابدة للرب بأصوام وبصلوات ليلا ونهارا في هذا الأسبوع أود أن نتأمل في فضيلة من الفضائل الإنسانية الراقية وهي فضيلة الوفاء الوفاء كصفة إنسانية يجب أن يتحلى بيها هذا الكائن الذي خلقه الله على صورته ومثاله فضيلة راقية نراها في بعض الكائنات الحية الأخرى سواء الحيوانات أو حتى النباتات بصورة ما ولكن في الإنسان فضيلة الوفاء تكشف إن أصلك حلو وانتوا عارفين كده في الأمثال بتاعتنا المصرية يقول لك على الأصل إيه دور أصل الإنسان أصله إنسان فضيلة الوفاء زي ما في الجزء اللي قريته أمنا العذراء مريم جات لها البشارة وبشارة را... آه... راقية ومحدش سمع البشارة دي قبل كده واتقال لها صراحة كده الروح القدس يحل عليكي مفيش واحدة سمعت الكلام ده لا قبل ولا بعد قوة العلي تظللك لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله يعني تصوروا كده فتاة في عمر أمنا العذراء عمر صغير بتسمع هذه البشارة بيقول لها الملاك بصوت إلهي ستصيري أما المولود منك يدعى ابن الله طب ايه اللي بعد كده مفيش اتضاحها كان في الحوار واضح لكن الأهم من كده أنها تركت كل الحوار وكل ما قيل فيه ومسكت في آخر معلومة آخر معلومة قالها الملاك لها هوذا أليصبات ده موضوع تاني نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوخته وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله هو بس بيخبرها يعني بيديها خبر أما أمنا العذراء في اتضاحها وفي محبتها وفي أصلها نسيت ده كله وافتكرت حاجة واحدة قامت وأرجوكم تاخدوا بالكم من, المع... من الكلمات قامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا نست إن هي نالت هذه البشرى الكبيرة وصارت الممتلئة نعمة خلت ده كله على جنب وحطت قدامها حاجة واحدة أليصابات تلك التي صارت حبلى بابن في شيخوختها وفي الشهر السادس يعني فاضل ثلاث شهور وتولد لازم أكون وفية ماذا صنعتي قامت بسرعة بدون تأخير بدون تعطيل بدون مبررات وقالت أروح لغاية هناك ما فكرتش في مشقة الطريق ولا فكرت في نفسها ولا حطت اعتبار لمن تكون هي حطت حاجة واحدة بس الوفاء الوفاء كلمة غالية في قاموس الإنسانية ولكنها فضيلة على المستوى العام نجدها تنقرض الوفاء ظهر في تلاميذ السيد المسيح بالصورة العظمى وبالصورة التي ليس فيها وفاء بالمرة ظهرت في القديس يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ على صدر المسيح وكان قريبا منه وأكاد أن أجزم أنه كان يستمع إلى ضربات قلبه ويوحنا الحبيب هذا اللقب هو يوحنا الرسول طبعا احد تلاميذ المسيح لكن صار مقربا وقريبا بسبب وفائه ويوحنا الحبيب اعطاها الله نعم كثيره فكتب انجيلا انجيل يوحنا وكتب ثلاث رسائل ثم كتب سفر الرؤيا كتب بمفرده خمسه أصفار في العهد الجديد ده ربنا عطاله الكرامة الكبيرة دي علشان يكرمه لوفائه وهذا الوفاء هو الذي سميناه في هذا التلميذ سميناه الحبيب يوحنا الحبيب لأنه امتلأ حبا الصورة المناقضة والعكسية تماما تلميذ آخر لشخص السيد المسيح وهو يهوذا الذي دائما نقول عليه التلميذ الخائن هذا كان ممتلئا وفاء سيرته كتاباته أقواله حياته حتى أنه الوحيد بين التلاميذ الذي عمر كثيرا وكانت نياحته بلا استشهاد وصار كأنه واحدا من المعترفين وقارب المائة عام في حياته الوفاء أما يهوذا هذا النموذج الخائن وده النموذج اللي هو الكتاب بيقدم لنا زي الأبيض والأسود حط أبيض وأسود جنب بعض هذا طبعا في درجات ما بينهم هذا النموذج يهوذا هو الذي انتهى وشنق نفسه وانتهت حياته وسيرته ومحدش يفكر فيه النهارده. الوفاء كلمة كبيرة جدا تحمي في تحوي في داخلها معاني كثيرة. يح- تحمل معنى الإخلاص يقول لك فلان ده مخلص. تحمي تحمل معنى الولاء والانتماء الأمانة والوفاء كلمة لا يمكن أن نحصرها بمصطلحات اللغة ولكنها فضيلة تظهر يا إخوتي فيما تظهر في الوصايا العشر فالوصية التي تقول اذكر يوم السبت لتقدسه يوم السبت كلمة سبت يعني راحة في اللغة العبرية فاذكر يوم السبت لتقدسه اللي هو اليوم بتاع ربنا بتشتغل بتتعب حلو خالص بتزرع الارض وبتفلح الارض كويس جدا لكن الله له مكان وله زمان اذكر يوم السبت لتقدسه اذكر الوقت الخاص الذي لله كن وفيا لله ده اللي خلقك ده اللي عطيك الصحة ده اللي عطيك المهارة اللي عطيك الذكاء اللي عطيك القدرة كن وفيا لله الذي أوجدك تصور بقى واحد ينشغل عن ربنا ربنا يعمل فيه خير وكل يوم يديله عطايا كثيرة ويباركه في حياته وعمله وبيته وأسرته وهو ناسي ربنا طب امتى هتكون وفي أيضا الوصية التي تقول أكرم ها أباك وأمك هذه الوصية وهي أول وصية بوعد هذه الوصية وصية وفاء من الدرجة الأولى أي إنسان ولد صغيرا كان في اللفة في يوم من الأيام لولا إن في أب وفي أم وفي أسرة ربوه كبروه علموه آه، مشوار الحياة الطويل هل أنت وفي إلى أسرتك الوفاء ده مش بالحاجات المظهرية أنا أعتقد يا إخوتي أنه لو صار الإنسان يعيش في هذه الفضيلة تهيألي كده نص القضايا ولا أكتر اللي في المحاكم تختفي لكن للأسف وينسى الإنسان هذه القيمة الرفيعة في حياته قيمة الوفاء من هو الإنسان الوفي الإنسان الوفي هو الذي نسميه الإنسان الأصيل إنسان بمعنى الإنسانية كما أراده الله كما توجه بالعقل توجه بالقلب توجه بالنعم هو انسان اتربى تربيه روحيه اخلاقيه تربى أيضا على الضمير الحي الإنسان الوفي ده ضميره صاحي موجود وأيضا تربى من صغره كيف يحفظ الجميل يحفظ الجميل في واحد لما يكبر ولا ربنا يفتحها عليه ولا يديله ولا يسافر هنا ولا هنا ينسى الأصل بتاعه هو إنسان أصيل أصالته في إنسانيته دي أول صفة الصفة الثانية في الإنسان الوفي أنه دائما إنسان ملتزم شخص ملتزم في حياته وهطلع لكم بعض أمثلة في الكتاب نتكلم عليها دلوقتي هو شخص ملتزم ملتزم بوعوده ملتزم بالكلمة اللي يقولها حتى في تعبير كده لطيف يقول لك فلان ده راجل تعبير حلو وراجل دي مش معناها الجنس رجل ولا امرأة لكن هذه الصفة زي ما بنقول في المزمور الأول طوبى للرجل هي طوبى للإنسان هو إنسان ملتزم بكل وعوده وعهوده سواء بياخدها مع ربنا أو بياخدها مع البشر شخص بكلمته أيضا الإنسان الوفي هو إنسان يتميز بالإيجابية إنسان متفاعل متفاعل في الحياة في المجتمع في الكنيسة في الخدمة في العبادة إنسان متفاعل مش إنسان آه، حاطط إيده على خده وما بيشتغلش أو إنسان عايز الناس اللي حواليه هي اللي تخدمه أو آه، كرامته زي ما بنقول برضو في بعض التعابير كده كرامته وذاته بتنقح عليه مفيش ده هو إنسان إيجابي يتميز بالعطاء وهذا العطاء صفة أصيلة في الإنسان الوفي فليس العطاء فقط في الامور الماديه في الامور الماديه العطاء حتى العطاء النفسي العطاء المعنوي ده انت لما بتشجع واحد مجرد التشجيع ده شكل من اشكال الوفاء فهذه الايجابيه انسان يفضل المصلحه العامه عن المصالح الخاصه كتير في مشكلات الوطن عندنا في مجتمعنا تتحل لما يبقى الشخص المسؤول يفضل المصالح العامة أو مصلحة الوطن أو مصلحة المكان العام عن المصالح الشخصية أو الفردية ده الإنسان الوفي وأيضا من سمات ال- من سمات الإنسان الوفي إنه إنسان واعي عارف بيعمل إيه وفاهم ويقدم أي عمل بيعمله يقدمه ليس عملا ظاهريا ولا مظهريا ولا رئاء بالرياء هو يقدم هذا العمل من قلبه من قلبه ويدرك الإنسان الوفي قيمة الإنسان الآخر قيمة الإنسان الآخر الوفاء له أشكال وألوان هناك الإنسان الوفي للأقارب وللأسرة هناك الإنسان الوفي للأصدقاء الوفي للوعود والعهود الوفي للإيمان والعقيدة الوفي للكنيسة الوفي للوطن الوفي للعلم العلم اللي تتقدم به البشريه هناك أيضا الإنسان الوفي للمبادئ الإنسان صاحب المبادئ في حياته حياته مش ماشية كده آه، لما بيجي مثلا الكنيسة تقيم كاهنا يقرأ تعهد التعهد ده مجموعة من المبادئ هل أنت وفي لها هل ملتزم بيها لما تيجي الكنيسة تقيم راهبا أو راهبة أيضا يقرأ تعهد والتعهد ده فيه نقط مبادئ بتحكم سيرته كراهب أو راهبة هل أنت وفي؟ ممكن يكون وفي سنتين ثلاثة أربعة خمسة طب وبعد كده ما هو عكس الوفاء كلمة تجرح آذاننا عكس الوفاء إيه؟ كلمة متعبة وكلمة غير لائقة بالإنسان بصفة عامة تعال نعمل رحلة في بعض صور الوفاء ومشاهدها في الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة الوفاء للأقارب الأسرة بصفة عامة أنا قلت لك الوصية أكرم أباك وأمك لكن هي وصية تمتد إلى كل الأقرباء لكل الأسرة لأن الوصية زي ما قلت لك هي تعبير وفاء أول مشهد أو صورة من صور الوفاء في مجال الأسرة والأقارب هي صورة نع- رعوس ونعمة كلمة رعوس معناها الجميلة وليس الجميلة شكلا الكتاب لا يهتم بأوصاف الجسد الكتاب يهتم بالأوصاف الداخلية للإنسان حقا كانت إنسانة جميلة رعوس تعرضت ربما من النادر حد يتعرض للكلام ده اتغربت عن بلادها وتزوجت في بلاد غريبة ولما تزوجت مات زوجها ومات حماها ومات أخو جوزها وصارت مترملة ولم يكن لديها أبناء وعاشت في بلاد غريبة وعاشت ويا مين ويا حماتها وعارفين فكرة الحما وطبعا دي مش مأساة واحدة ده عدة مآسي ولكن رعوس الجميلة ظهر وفائها الوفاء الرائع وفائها لحماتها ست غريبة عنها استحصرت بمثابة أم بعد زواجها من ابنها لكن هي ست غريبة وفضلت أن تعيش في بلاد غريبة مع حماتها التي بلا زوج والتي بلا ابن وطبعا حما امرأة كبيرة في السن والحما كانت إنسانة أمينة تقول لها ارجعي بلدك بقى وتتجوزي مرة تانية وتعيشي حياتك مالكيش دعوة بيا واللي حصل لنا حصل أما رعوس الرائعة الوفية تقول إيه؟ اقرأوا ويايا واسمعوا الكلمات اللي هي بتقولها بتقولها لحماتها لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت شعبك شعبي وإلهك إلهي وحيثما مت أموت وهناك أندفن إنما الموت يفصل بيني وبينك ما هذا الجمال ده كلمة جمال كلمة قليل عليه ده كلمة ما توصفهاش ده هي أكثر من جميلة بهذه المشاعر ما الذي جعلها جميلة هو وفائها ولذلك لذلك استحقت أن هذه الإنسانة الوفية أن يخرج من نسلها شخص ربنا يسوع المسيح مخلص العالم لازم الوفاء ده المسيح يكرمه طبعا لازم يكرم الله يقدر هذه القيمة إلى أبعد حد زي ما قلت لك هي الوفاء كلمة تحوي في داخلها معاني كثيرة تحوي المحبة والإخلاص والأمانة والانتماء والولاء وتحوي الشعور بالآخر هي كلمة عظيمة يا بخت الإنسان الوفي صورة أخرى من مشاهد الوفاء للأقرباء صورة يوسف الصديق يوسف الصديق عاش الوصية قبل أن توجد أكرم أباك وأمك وعاش بوفائه لأبيه يعقوب وإخواته رغم إخواته عملوا فيه إيه طبعا انتوا عارفين التفاصيل بتاعة القصة زي ما في سفر التكوين لكن يوسف لآخر لحظة يحتفظ بوفائه لأبيه ويخدمه ويحترمه يوقره وأيضا لإخوته وتكون صورة يوسف الصديق صورة لامعة وفعلا كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا ناجحا وصار نموذج نموذج للطهارة دايما ندرس يوسف ونقول عليه نموذج للعفة والطهارة مش كده لكن هو الحق هو نموذج لهذا الوفاء رغم كل اللي تم فيه كان وفيا لم يتخلى عن مبادئه أبدا هذه صور من صور الوفاء للأسرة أو للأقارب صور كثيرة طبعا دي مجرد مشاهد سريعة هناك أيضا صورة أخرى صورة الوفاء للأصدقاء يمكن الصورة اللي تظهر قدامنا على طول صورة داوود ويوناثان ودي اتكلمنا فيها قبل كده كتير وفاء للأصدقاء لكن رغم أن شاول جعل نفسه عدوا لداود وأراد قتله أكثر من مرة بعد ما داود تملك وصار ملكا مش يروح ينتقم مش يروح يتشفى مش يروح بقى بقى في ايده السلطان يقدر يعمل اي حاجه ابدا ده قعد يدور على حد من عيلة شاول أو عيلة يونسان يونسان ابن شاول قعد يدور على حد يا ترى في حد ممكن أخدمه يقول كده هل يوجد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يونسان يا ده انت وافي لصديقك بعد ما صديقك مات يعني وفائك مستمر ويستمر لأبنائه ويلاقي ما في بوشس واحد من أبنائه ويبتدي داود يخدمه ويستضيفه على مائدته ورغم الإعاقات اللي كانت موجودة في شخصه لكن يهتم بيه ويصير وفيا ايه وفائك ده يا داود داود ممكن نقول عليه كده إنسان أصيل ملك أصيل وبرضه استحق أن يكون المسيح نقول كده المسيح ابن داود ويكون في هذا النسل بيكرمه يوجد أيضا صورة أخرى من صور الوفاء صور الوفاء للوعد بتوعد بتاخد تعهد ازاي تكون وفي واحنا في نهاية السنة يا اخواتي الاحباء بنيجي بقى اخر السنة ويبتدي الانسان يحاسب نفسه ويشوف ايجابياته وسلبياته ويشوف نقصاته وسهواته ويبتدي يتعهد امام الله كده في اخر السنة ببداية جديدة ويقول مع داود النبي تعهدات فمي يا رب باركها وهبتدي وياك بداية جديدة يقعد في جلسة مع أب الاعتراف يرسم خطة لحياته يشيل منها الضعفات ويحاول يزود الإيجابيات آدم أخطأ وحواء وسقط الإنسان الأول ونال عقوبة وصارت الخطية حاجزا فاصلا امام الله معاهم ولكن الله اعطاهم وعد قال له كده نسل المراه يسحق راس الحي وهو بيكلم ادم وحواء وكان هذا الوعد قعد وقت كتير وقرون كتيره غطت العهد القديم كله يا ترى يا رب نسيت وعدك قال ابدا ده في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده وعد أعطاها الله ونفذه في شخص المسيح ولذلك كان وفاء الله بهذا الوعد هو الصورة الجميلة اللي خلتنا نقول ده احنا في العهد الجديد ده بداية العهد الجديد وصار الزمان هناك ما قبل ميلاد المسيح وما بعد ميلاد المسيح كأن ما قبل ميلاد المسيح كان وعدا ما بعد ميلاد المسيح صار وفاء لهذا الوعد وتحقيق له وفاء الإنسان بيتعلمه من ربنا وعلشان كده الكتاب بيقول لنا لما توعد أو تندر كتير فينا بيحب يندر أن لا تنذر تند خير من أن تنذر ولا ما تقدرش تعمل الوعد بتاعك أو النذر بتاعك ما يبقاش كلام بس عايز تندر اندر حاجة في مستطاعتك في استطاعتك انك تعملها ما هي ده شكل من اشكال الوعد وايضا الوفاء بالوعد والالتزام به باي صورة من الصور صورة اخرى من صور الوفاء الوفاء للايمان والعقيدة العقيدة والإيمان الذي نعيش فيه في كنيستنا الإيمان الأرثوذكسي المستقيم هذا الإيمان الذي يسير في خط مستقيم منذ إيماننا بداية إيمان مصر بالمسيحية على يد القديس ماري مرقس ويسير هذا الإيمان إيمانا مستقيما وتحفظه الكنيسة ولما أقول الكنيسة مش الكنيسة مش معناها واحد الكنيسة معناها كل الشعب كل الآباء كل الشمامسة كل الخدام كل الأسافة كل ده بيحفظ الإيمان ويعيش الإيمان نقيا في الكنيسة القبطية إيمانا نقيا نسلمه من جيل إلى جيل كوديعه وديعة غالية من جيل إلى جيل ولذلك عندما يظهر في تاريخ الكنيسة من نسميهم الهراطقة الهراطقة في أبسط تعريف أنهم أناس لم يكونوا أوفياء شخص ما كانش وفي لإيمانه دون النظر هو إيه كانوا بلا وفاء لا للإيمان ولا للكنيسة ولا للعقيدة ولا للتاريخ ولا للتراث ولا لأي حاجة خالص نسمع عن أريوس في هرطقة أريوس ونسمع عن أوطاخي ونسطور ونسمع عن أناس ظهروا في أوقات أخرى في هراطقة وظهرت بدع وظهرت أفكار غير مناسبه تعتدي على الإيمان والكنيسة عقدت المجامع المسكونية عشان تقف قدام ناس كانوا غير أوفياء فعقدت مجمع نقية مثلا عشان تقف قدام أريوس المجمع ده من كل العالم كل أساقفة العالم يجتمعوا وفي حضور الملك قسطنطين ويبقى مجمع على مستوى عالمي دولي ويناقشوا أريوس وأريوس يصر على سقطته وهرطقته ويصر على تحريفه المنحرف للإيمان وكانت النتيجة أن الكنيسة تفصله تستبعده خالص وتعلن هرطقته الوفاء في سير كثيرة سير قديسين يمكن لما أحكي لك عن سيرة القديس الأنبا أنطونيوس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان زي ما احنا عارفين هو راهب عاش في البرية لكن نزل من البرية مرتين نزلت ليه مرتين مرة علشان يروح يسند البابا أثناسيوس في حربه ضد الأريوسيين الأريوسية لما ظهرت كانت واسعة النطاق لدرجة العبارة المشهورة اللي كلكم تعرفوها لما قالوا لأثناسيوس قالوا له ده العالم كله بقى أريوسي ده بقى في أسقف أريوسيين وفي كهنة أريوسيين وكنائس أريوسية قالوا له العالم مش بقى غير أنت فقال لهم إيه وأنا ضد العالم ضد العالم الأريوسي نزل القديس أنبا أنطونيوس كسر وحدته قال لازم أكون وافي للكنيسة المصلحة العامة قبل الحياة الخاصة هتروح فين؟ قال لازم أروح أسند البابا أثناسيوس في هذه الحرب ونزل عشان يسنده في حرب ضد الأريوسيين وكان شكل القديس أنبا أنطونيوس وحديثه مجرد شكله شكل هذا الناسك مجرد شكله ووفائه كانت النتيجة الناس كتيرة من اللي كانت بعدت وسقطت في هذه الارتقاء ابتدت ترجع للإيمان السليم ولا حضن الكنيسة طب والمرة الثانية القديس أنبا أنطونيوس أنبا أنطونيوس عاش 105 سنة وعاش زمانا عشرات السنين في البرية لما ابتدت عصور الاستشهاد والكنيسة كانت بتتعرض للاستشهاد ابتدى يكسر وحدته ولازم يكون وفي للكنيسة ويسند الشهداء نزل علشان يشجعهم ويقويهم وفي كل مرة كان هذا دفاع ووفاء عن الإيمان والعقيدة في الكنيسة القديس الأنبا بولا أول السواح ده سايح وراح عاش في البريه وما نعرفش من عباراته غير كلمات قليلة لكن وهنا العجب شوفوا طبيعة الوفاء في الإنسان الأصيل عندما تقابل مع القديس أنبا أنطونيوس قبل نياحته أنا عايزك تتخيل وياه كده أنبا أنطونيوس أب الرهبان بيقابل القديس أنبا بولا أول السواح وتخيل كده معظمكم راح الأديرة دير أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وشاف الجبال والمغارات اللي هناك تصور كده الاثنين بيتقابلوا هيتكلموا في ايه هيقولوا هيقولوا ازاي الصحة عامل ايه مفيش كده اتكلموا في نقطتين عشان تظهر صورة الوفاء اتكلم بيسألوا عن كفاح القديس أثناسيوس ضد الأريوسية يعني بقى يقول له كده هو بابا اثناس عامل ايه ضد الاريوسيه مشغول بالكنيسه وفي للكنيسه شوف الصوره الثانيه الاجمل بقى مهتم بالوطن فساله انبا بولا بيسال انبا انطونيوس بيقول له النيل عامل ايه فيضان النيل عامل ايه النيل بيجيب الميه الميه دي لكل الناس حاجه تخص الوطن فكأنه في هذه المقابلة القصيرة ظهر وفاء هذا القديس العظيم وفاءه للكنيسة وفاءه للوطن في كلمتين وعبارتين صغيرين وفاء الإنسان أيضا صورة من صور الوفاء الوفاء للمكان المكان يعني مثلا بنقرا في ازماننا دهيت عن شخص مصري تعلم في جامعات مصر ثم اتيحت له فرصه ان يتعلم ويستكمل تعليمه في الخارج وابتدى نجمه يلمع جدا في الخارج ولكن لم ينسى مصر الدكتور مجدي يعقوب ولما جه يفكر في مصر دايما اللي بيجي يفكر يفكر في العاصمة لا فكر فكرة أخرى ويمكن كانت غريبة راح آخر الوطن في مدينة أسوان وابتدى ينشئ مركزا عالميا عشان طب القلب للأطفال وصار هو اهتمامه طب انت في انجلترا وعايش كويس وبتسافر في كل دول العالم وابحاثك رائعه واكتشافاتك واجتهاداتك خلاص بقى قال لا في وفاء للوطن في وفاء لابناء الوطن في وفاء للاجيال اللي جايه خالص الاطفال دول ده يمكن بيعالج طفل ما يعرفش الطفل ده هيبقى ايه في المستقبل لكن هذا الوفاء صورة من صور الوفاء, الوفاء للمكان فضلا عن أنه أيضا وفاء للعلم يفضل في أبحاثه ويركز وطبعا بتواجهه كطبيب وكمتخصص بتواجهه بعض المشكلات العملية بيبتدي يبحث وعشان كده هي مؤسسة ليست للعلاج فقط ولكنها أيضا لأبحاث القلب وأمراض القلب بخصوص الأطفال وفاء للبلد وفاء للمكان وفاء للأطفال الصغيرين وفاء للعلم اللي بيمثله وهكذا هذا مجرد نموذج صغير توجد نماذج كثيرة جدا من أبناء مصر في أماكن كثيرة لكن ده مجرد نموذج معظمنا نعرفه هنا على أرض مصر وبيجد تكريما وتقديرا من كل المسؤولين في مصر هنا ودايما السيد الرئيس يكرمه ويخليه يقعد جنبه ويتكلم وياه ويقدره تقدير كبير وطبعا لما رئيس الجمهورية يقدر عالما عالما عالما عظيما بهذه الصورة كأن مصر كلها بتقدره وبتكون وفية له أيضا الوفاء للوطن الوفاء للوطن الوفاء للوطن أحد السمات التي تظهر أصالة الأوطان فاكر مرة كده سنة 92 حصل الزلزال بتاع أكتوبر في مصر فالناس كانت قاعدة قدام التلفزيون الساعة 3 هنا في مصر وبعدين حصل الزلزال فساعتها كان في طفل صغير كده كان موجود عمره مثلا ست سبع سنين فسبع ثمان سنين فابتدت أخبار الزلزال وحاجة جديدة على مصر فأول انطباع جه عند الطفل ده قال إيه؟ راح قال كده يا ترى مدرستي عاملة إيه؟ المدرسة بتاعتي ده معناه إيه؟ معناه إنه اتربى على إنه يحب المكان اللي هو فيه يحب المدرسة طبعا لما ربي التلاميذ إنهم يحبوا مدرستهم ده شيء أساسي في التربية ما إذا ما كانش هيحب مدرسته مش كده برضه اللي هي المجتمع الصغير بتاعه هيحب المجتمعات الأكبر إزاي إن ما كانش يحب أسرته هيقدر يحب المجتمع الخارجي إزاي هيبقى وافي إزاي الانتماء للوطن أحد مشاهده الرائعة في الكتاب المقدس مشهد نحمية نحميه نحمية إنسان عادي اتعرض شعبه للسبي السبي يعني الأسر واتاخد من بلاده في أورشليم وراح بلاد بعيدة تانية في مناطق اللي حاليا إيران والعراق وعاش أسير الأسير ده ليس له حقوق وعاش أسير هناك وابتدى يدور على شغلانه في بلاد غريبة عشان يعيش المهم الشغلانة اللي جات له باختصار شديد وأنا بحكيها يعني بصورة مبسطة إنه يشتغل ساقي عند الملك يعني يشيل صينية المشروبات ويقدمها للملك دي كل شغلته ده بعيد عن وطنه جات له أخبار عن وطنه بس أخبار متعبة ومؤلمة ومحزنة هتعمل إيه؟ قال لي اخبار دي تخصني انا لكن انا شغلتي لازم ادخل دلوقتي صينيه المشروبات للملك يصلي ويدخل يقدم الصينية يوم الملك يسأله وعلى غير العادة مالك مكمد الوجه مالك وشك متغير ليه وشك متغير ليه مع ان ده الملك وده مجرد آه، واحد بسيط خالص يعني ما مفترض انه ما يكلموش خالص يقوم نحمية في أصالته يصلي نسميها صلاة الموقف عشان ربنا يديله كلمة على لسانه ويبتدي يقول بكلمات مبسطة جدا يعني وجهي مكمد لأني سمعت أخبار محزنة عن شعبي إن مدينتي أسوارها مهدومة وأبوابها محروقة بالنار نحمية قبل ما يدخل للملك لما سمع أخبار الوحش عن وطنه قال كده فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء ده بينه وبين نفسه وطنه البعيد عنه خالص وبعدين لما جه قدام الملك جت هذه الفرصة يوم يبتدي يكلمه يقول له بلدك اسمها ايه ما هو الملك ما يعرفش عنه اي حاجة يقول له بلدي اورشليم وابتدي يحكي له القصة تقرأوها في سفر نحمية الجميل وصاحب هذه العبارة كلكم بتحبوه إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني ويبتدي الملك يديله خطابات علشان يجمع مواد للبناء وخطابات للناس المسؤولين في طريقه ويسمح له انه يرجع وياخد وياه شوية ناس ويرجعوا علشان يبني اسوار مدينة اورشليم ويشوف ابوابها المحروقة بالنار عمل ضخم اورشليم دي بلد مش صغيرة وبعدين يطلعوا ناس يعطلوه كل واحد يقول له كلمتين عايزين يعطلوه لكنه يبتكر وسيلة جيدة جدا السور بتاع أورشليم السور عليه بيوت الناس سكان أورشليم اللي اتهد فقال لهم كل بيت يبني حتة السور اللي قدامه يقول لنا الكتاب أنجز السور في 52 يوم أقل من شهرين تعالوا أسأل نحامية كده ومتأسف في السؤال اللي أسأله نحامية إيه وجع القلب ده؟ ليه وجع القلب؟ أنت مالك ومال بلدك محروقة ولا أبوابها مهدومة وأنت بتشتغل وعايش ولاقي لقمتك وخلاص وقول لنفسك كده يلا نفسي وتنتهي الحكاية أبدا يتحمل المشقة من أجل انتمائه ووفائه للوطن ورغم بلد بعيدة زي ما بتقولوا في المزمور كده إن سيتك يا أورشليم تنسى يميني وعلى أنهار بابل هناك جلسنا تذكرنا صهيون بكينا مجرد افتكرنا ايه اللي فيها ما هو قالوها دي هما في السبي وكان هذا علامة من علامات الوفاء وفاء الوطن وبناء السور وكان أحد الذين رجعوا رجعوا وعادوا من السبي وعادوا بهذه الروح روح الوفاء هل أنت وفي؟ اسأل نفسك وفي في مجتمعك الصغير أسرتك لوالدك والدتك إخواتك أخواتك الكبار الصغيرين ولا واقف ضدهم ولا نسيهم ولا يعني ما بتسألش عنهم ولا مش قادر تبقى تظهر محبتك ليهم اعرفوا يا اخوتي ان هذه خطايا عندما تهمل اسرتك خطايا البيوت بتتفكك من ايه ما هي كده ثم انت يا الاب والام اللي بيربوا اولادهم هل بتربي اولادك وتغرس فيهم هذه الصفه الانسانيه صفه الوفاء يطلع ابنك انسان وفي وانت اول واحده تستفيد من الوفاء وانت اول واحده هتستفيدي من الوفاء اللي غرستوه في اولادكم أولادكم وبناتكم وفائك في المجتمع وفائك للعمل اللي انت فيه إخلاصك وفائك للكنيسة لإيمانك وفائك للخدمة خالص آه، هناك أيضا الوفاء للمبادئ المبادئ الإنسان يحسب إنسانا بمبادئه يقول لك فلان ده إنسان صاحب مبادئ يبقى إنسان حلو من غير ما نعرف المبادئ إيه مبادئك مبادئك يعني الأفكار اللي بتبتدي منها بتبتدي منها في واحد وفي لزواجه وفي لأسرته خالص وفي لزوجته وفي وفية لزوجها والوفاء يستمر ويدوم يوم يحفظ كيان الأسرة لما يقل الوفاء ويقل الحب ويقل الإخلاص اسمع بقى اسمع عن الضعفات والحاجات اللي مش كويسة أو الحاجات اللي مش تمام أو الحاجات اللي تفصل وتقسم الأسرة وفاء المبادئ الإنسان صاحب مبادئ أتذكر قصة لطيفة عن مغني مشهور المغني ده كان دايما يروح بلد مملكة ودي قصة حقيقية يروح مملكة كل سنة في عيد ميلاد الملك ويهدي له أغنية ويروح الإذاعة بتاعة البلد دي عشان يقول الأغنية يسجلها وتبقى يعني هدية شعر حلو وموسيقى حلوة وصوت حلو بتاع المغني ده في هذه البلد أراد الناس يعملوا انقلاب ضد الملك فلو أحسن يوم نعمل فيه الانقلاب اليوم اللي بيجي فيه المغني يغني في الإذاعة نقوم نخليه هو اللي يقول بيان الانقلاب فكر شر وعملوا كده هيعمل ايه قالوا له حياتك ولا اللي تقول البيان ده الراجل ضيف الراجل رايح يجامل الملك ولكن احتفظ بمبادئه وهو واحد ملوش دعوه خالص بالبلد احتفظ بمبادئه ورفض تماما ان يقول كلمه ولحسن الحظ تغلب الملك على الناس اللي قاموا بالانقلاب وصار هذا الإنسان المغني ده صار نجمه لامعا جدا وقدره الملك جدا جدا جدا اتخيلوا لو كان حصل العكس ويقول لك انا راجل ضيف انا مالي هم في بعضهم ما فكرش كده واحد وفي لمبادئه زي بالظبط الثلاث فتية في العهد القديم لما طلب منهم انهم يعبدوا تمثال الذهب رفضوا وبعدين يسالهم نبوخذ نصر يقول لهم من هو الاله الذي ينجيكم من ايديا مين اله اللي ينقذكم من ايديا ده ده انا الملك وانا اللي عامل التمثال وهو لازم تعبدوه يردوا عليه رد جميل قوي ويقولوا له ايه يا نبوخذ نصر لا يلزمنا ان نجيبك يوجد الهنا هو هيجيبك هيجيبك ازاي هيجاوب ازاي الهكم هو بقى دي طريقة الاله بتاعنا هو اللي يجاوب طريقة خاصة وكانت المعجزة أن يصير الأتون ندى بارد يترموا في الأتون الحبال تتحرق وهم يتمشوا في الأتون وأول مرة نسمع في التاريخ أن الناس تتمشى في الأتون أيها الحبيب ابحث عن هذه الفضيلة في حياتك وخليها موجودة دايما قدامك في سنك الصغير وفي شبابك وفي كبرك في ليس بس ليس فقط في محيطك الصغير أسرتك أو عملك لكن في المحيط الكبير في الوطن والكنيسة والإيمان والحياة الإنسانية وفائك يعني إنسانيتك ويعني إن حياتك حياة أصيلة والله يقدر هذا الوفاء وهذه الفضيلة إن كنت مأثر فيها أو ما كانتش موجودة أو يعني بتغيب عنك استغل بقى فرصة نهاية السنة وقف قدام مسيحك وراجع نفسك وقول له يا رب اجعلني وساعدني ان انا اكون وفي وحدد تكون وفي في ايه في كل عمل صالح تمتد اليه ايديك ربنا يحافظ عليكم ويعطينا هذه الفضيلة في حياتنا على الدوام لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
من الهلويا كتابتريك Dimisje volkene fiot kabo neon. Solemon on aynan akishit kharis moy sistemet oven. Sedik temet khello ente akubeno gna ente masul. Kaleso ente david tisofiya ente sof. Paraklitum fe tafyejen ni apostolos ifshoysef e arebon khanem tawer. אשר סבבה אבתה ודרוס נם בליות מתלובו אבא בחום יוס נם לליות נברס נית קינים הנמנות נתת ורתגרו איג'נוס הנען מישמרום בנמן סיון הירי وإنه قال يتيرو صابسيت النور شرف جين كولين طويل السوسية كنت بتعملوا بين علي
ليترأف الله علينا وباركنا واستر وجهه علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين وياتي الى القديسه الطاهره مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال الأربعة وعشرين قسيس والأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة القديس العظيم ماري مرقس الرسول والقديس العظيم أنبا أثناسيوس الرسولي بركة هذه الأيام المقدسة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزناك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح صار ربنا لأن لك الملك والقوة محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم كل سنة وانتم طيبين
كل الناس اللي موجودة تحت